بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب
قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب ال-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير كل سنة وأنتم طيبين آه هذه هي السنة الثالثة التي ألتقي معكم فيها في شعبان يعني ده ثالث شعبان كده يبقوا سنتين يعني لكن أقصد هذا ثالث شعبان نقيم هذه الدورة للاستعداد لتلقي شهر رمضان ودخول شهر شعبان هذه السنة حقيقة مفاجأة مفاجأة عجيبة الأيام مرت بسرعة وفوجئنا أننا في شعبان بل هذه الليلة الخامسة منه فماذا نصنع وكيف نصنع وقد أدركتنا الأيام أيها الإخوة بمنتهى الصراحة والوضوح مين الليلة دي عايز يدخل الجنة من يريد الجنة يريد الجنة حقيقة يريدها فعلا يريد الجنة من يشتهي الجنة انت عايز تدخل الجنة انت عايز تدخل الجنة فعلا طب ما تدخل حد هيشك هذا اشكال ايها الاخوة فعلا حقيقة اكثر اكثر اكثر شيء يغيظ يغيظ الانسان فعلا ان يقول لك واحد انا نفسي اتوب طب ما تتوب حد هيشك مش عارف اتوب مش عارف ايه مش عارف تقول تبت الى الله وتبطل ذنوب ومعاصي طب ما انا بتوب وارجع تاني ما ترجعش تاني طب وانا اعمل ايه ما ما انا بلاقي نفسي ارجع تاني انا نفسي الاقي نفسي حل لا آه، الحل معروف انك انت لما تتوب وتبطل ذنوب ومعاصي املى الفراغ ده واشغل الفراغ ده بطاعات فاذا اتملى الفراغ بطاعات مش هيبقى في وقت للمعاصي وانتهت القضية لا فعلا حقيقة أيها الإخوة أنا جاي الليلة دي أقول يا جماعة مين اللي عايز يدخل الجنة هذا شهر شعبان وفرصتك تدخل الجنة في شعبان فعلا الجنة قدامك بين ايديك وسهلة جدا في شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد والحديث حسن في مسند الإمام أحمد وأنا حريص الليلة دي إن أنا أقول إسناد الأحاديث عشان الإخوة اللي كتروا الكلام في موضوع آه، الصيام في شعبان ان اللي ما صامش طول السنه ما يصومش في شعبان ان ما فيش صيام بعد نص شعبان ان صيام السبت مش عارف ايه سيبونا من الكلام ده كله وقلت كلام نهائي يا اخوه انا بحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح امين اللي مش عايز يعمل هو حر ما يعملش احنا بنتكلم في سنن في مستحبات مش في فرائض اللي مش عايز يعمل ما يعملش هو حر بس يسيب اللي يعمل يعمل بقى ما تبقاش معطل ومثبط ما تبقاش كاره لان في ناس فعلا اسمهم اعداء النعم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم في ناس كده هو مش عايز يعمل ومش عايز الناس تعمل فلذلك اسمع الحديث ده عشان تعرف موضوع سرد الصيام مثلا سرد الصيام حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد حتى يقال لا يفطر ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان فقلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم يبقى الرسول هنا صلى الله عليه وسلم ذكر حاجتين الحاجة الأولانية إن شهر شعبان بين رجب وكان في أهل الجاهلية يعظمون رجب وجاء الإسلام فأقر هذا التعظيم لشهر رجب فهو شهر معظم وهو من الأشهر الحرم وشعبان ليس من الأشهر الحرم ورمضان شهر الأمة شهر مشهور شهر معروف شهر معظم في شعبان يسقط في الوسط فينسى الناس شعبان وهذا ما نلاحظه في هذه الايام ان الناس النهارده في شهر شعبان وخصوصا اليومين دول وهيجي معانا العلاج الليله دي ان شاء الله في مساله قطع العلائق وتخطي العوائق ان في عوائق كثيره بين الانسان النهارده في شهر شعبان وبين الصيام الدنيا حر والنهار طويل وازحام الشوارع ومشكلة دخول رمضان فمشغول بيجهز لرمضان ودخول مدارس وصيف الناس بتصيف واللي بيتفسح واللي في المصيف وال- العوائق كثيرة جدا فالناس للأسف الشديد النهاردة خمسة شعبان وأنا مش شايف في وجوه الناس ولا في عقول الناس ولا على ألسنة الناس أنا مش شايف أنا شخصيا مش شايف في أحوال الناس انهم شموا ريحة شعبان ولا شعبان جد في حياتهم حاجة تخصه للأسف الشديد ليه أنا مش عارف لا عارف الغفلة الشديدة المشاغل الكثيرة الرهيبة مصيبة كبيرة جدا زي ما قلت لك كده ان داخلين في نفس الوقت في بيصيف والمدارس خلاص قربت في اول تسعة وشعبان في اول تسعة ورمضان في اول تسعة برضه والدنيا صيف والحر قائض شديد والكل هربان من الشقق ومن البيوت ومن فن هذه هذا المولد اللي الناس عايشه فيه ده محتاج مريد الجنه اللي عايز الجنه بقى انه يتميز انه فعلا يبان ان هو عايز الجنه اخوتي وانا احبكم في الله اسمحوا لي ان احنا محتاجين وقفه ومحتاجين فاصل لمده ثواني معدوده واعود اليكم مره ثانيه في الفاصل ده آه، قبل قبل الفاصل يا واد يا مدني ربنا يهديك ويتوب عليك آه، عايز اقول ايه في الفاصل دقيقة من فضلك طب انا خدت الفاصل ده عشان اقول لك دقيقة دقيقة تعمل فيها ايه في دقيقة واحدة وانا الكلام ده مجربه النهاردة تحديدا في دقيقة واحدة تقدر تقرا الفاتحة خمس مرات والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها في دقيقة واحدة هتقرأ الفاتحة خمس مرات يعني تحصل على سبعة آلاف حسنة أنا هاخد فاصل دقيقة عشان تقرأ الفاتحة خمس مرات في دقيقة واحدة تقدر تقول لا إله إلا الله عشرين مرة دقيقة واحدة اللي أنا هاخدها دلوقتي فاصل عايزك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرين مرة في دقيقة واحدة اللي أنا هاخدها دلوقتي فاصل أنا عايز أسيبك دقيقة واحدة تقول فيها سبحان الله وبحمده مئة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر في دقيقة واحدة تقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته 20 مرة في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 25 مرة في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده 35 مرة يا ترى الدقيقة اللي هاخدها فاصل دي هاخد دقيقتين هتقول فيهم ايه قدامك شغل اهو لا تتحرك ارمي الريموت كنترول من ايدك ارمي تليفونك من ايدك اقعد اذكر الله دقيقة وارجع لك تكون قلت الفاتحة خمس مرات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ترى صدقتني وعرفت انك انت ممكن تدخل الجنة ببساطة في دقيقة واحدة لو بتشتغل في دقيقة واحدة لو عندك همة لو في بدقيقة واحدة لو عندك علم وفعلا تنفذ اللي انت بتتعلمه واللي انت عارفه واللي انت فاهمه واللي انت بتطبقه وتاخد وعود ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأعمال آه عمارة الوقت المغفول عنه بالطاعة آه لها فضائل كثيرة جدا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي آه، عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة كما كان بعض السلف يستحبون إحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة ويقولون هذه ساعة غفلة لكثير من الناس ولعل خلينا أيضا على السنة وعلى ال- الأدلة الشرعية الصحيحة الذكر السوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة مليون حسنة ليه لأن السوق مكان الغفلة فالشاهد إيه اللي أنا عايز أسوقه بس إن ال ال إن الوقت المغفول عنه في وسط المولد اللي الناس عايشاه اليومين دول وسط القيصه اللي بيجري على المصيف واللي بيصيف واللي بي واللي بيلعب واللي بيهزر واللي بيضحك واللي بيجمع فلوس واللي بي بيستعد للتجاره في رمضان ال- بتوع ال- الملابس و- وعشان العيد وبتوع الناس تانيين بتوع التمر وبتوع الخشاف وبتوع ال... في وسط ده تطلع انت بالاستعداد الحقيقي بالعمل الصالح ايضا في وسط غفلة الناس يكون العمل في الوقت المغفول عنه أخفى للعمل ولا شك أن إخفاء النوافل والإصرار فيها أفضل و ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين لما تصوم ابقى ما, ما تخليش الصيام يبان عليك مشكله كبيره ان النهارده اللي صايم يدخل الصبح انا صايم النهارده ما حدش يجيب لي شاي انا صايم النهارده ما أنا مش عايز حد يكلمني انا صايم النهارده بقى ما تخليناش نعمل مشاكل فين الاخلاص اصبحوا مدهنين يعني ادهن كريم وظبط نفسك كانك انت مش صايم منتعش كده وفايق ما ما تكسلش ايضا امارة الوقت المغفول عنه بالطاعة اشق على النفوس يعني لما في رمضان كل الناس صايمة وانت صايم تبقى الامور سهلة لكن لما تشوف كل الناس مفطرة وانت صايم في وسطهم الامر شاق على النفس وكلما كان الامر اشق على النفس كلما كان افضل عند الله ايضا معظم الاوقات المغفول عنها معظمها عند الله سبحانه وتعالى ولهذا شهود صلاة الفجر في جماعة يعدل قيام ليلة ليه؟ لغفلة كثير من الناس عن هذا الوقت آه نرجع تاني إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنت ما بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم صح صح يا عم وفوق كده معانا وزيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ان هو بيصوم شعبان لسببين السبب الاول ان هو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان بين رجب ورمضان السبب الثاني شهر ترفع فيه الاعمال الى الله وهو ده الشيء اللي يخوف اللي يرعب يا ترى اعمالي حين تعرض على الله صحيفتي حين تعرض على الله ماذا سيرى ربي فيها آه. يا ترى فيها شيء يسر كم طالبتكم ان تختموا شهر رجب بتوبة صادقة نصوح تصل إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان فتبقى الصحيفة مختومة بتوبة والله يفرح بتوبة عبده مش عايز تفرح ربنا بيك وربنا لما يفرح بيك يفرحك يفرح قلبك يسعدك يسعد قلبك ليه انت ما ختمتش بتوبة ما زالت الفرصة قائمة يبقى فضل شهر شعبان نمرة واحد انه شهر ترفع فيه الاعمال الى الله اثنين كان اكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان ولك فيه اسوه حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان والحديث متفق عليه في رواية لمسلم اسمه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا سبحان الله العظيم النهاردة بعد ما عدى خمس ليالي من شعبان المفروض عليك بقى ايه تسرد الصيام لحد رمضان كفايه عليك فطار كده قول لي ينفع اقول لك ينفع اسمع الحديث ده وادفع لي ثلاثة صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة صلاة على النبي ثلاثة صلاة على النبي أنا مصمم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها والحديث صحيح الجامع كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان الله أكبر اسمع تاني بس بعد ما تصلي على النبي ثلاثة كمان كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان حديث صحيح الجامع في صحيح الجامع 4628 46 28 ولذلك انا اؤكد لك عشان النهاردة انا بتفق معاكم كلكم ان احنا هنسرد الصيام هنفطر بس يوم الجمعة كل يوم جمعة نفطره والباقي كله صيام ومش عايز حد يقول ما اقدرش تقدر تقدر ان شاء الله هتقدر استعن بالله وهتقدر قول يا رب انت ليه بس مصمم ان انت تحسب كل حاجة بدماغك سيبها على ربنا وربنا هيدبرها استعن بالله يا اخي ممكن تسكت بقى وتسمعني بعد ما تسمع والعلاج جاي لك في الاخر اللي هو شعبان والتحلية اصبر هنحل هحللك بقك بس صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم يعني ايه الحديث صحيح أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم قالوا ايه ان افضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم وافضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل ان الكلام ده في الصيام المطلق زي ما افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ده في التطوع المطلق اما في السنن الراتبة فهي افضل بمعنى ايه يعني دلوقتي الركعتين اللي قبل الفجر اللي هم ال 12 ركعة والركعتين اللي بعد المغرب الركعتين اللي بعد العشاء الركعتين إيه، الاربعه اللي قبل الظهر الاثنين اللي بعد الظهر ال 12 ركعه الرواتب افضل من قيام الليل الرواتب امال قيام الليل افضل في في التطوع المطلق من الطوع مطلقا يعني في ركعتين آه، مثلا بعد المغرب التطوع المطلق ان اصلي بعد المغرب 20 30 40 ركعه لا افضل من دول قيام الليل بعد الظهر ركعتين ممكن اصلي من الظهر للعصر 100 ركعه افضل من دول قيام الليل التطوع المطلق افضل قيام الليل لكن الرواتب هي الافضل بلا شك كذلك كل الصيام اللي قريب من رمضان اللي هو صيام شعبان والستة من شوال افضل من شهر المحرم صيام ما قبل رمضان وبعده كما ان السنن الرواتب افضل من التطوع المطلق بالصلاة وده كلام ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف فكذلك كلما كان الصيام قريبا من رمضان كان الصيام افضل من ص- من فوائد صيام شعبان ايضا التمرين انسان يتمرن على صيام رمضان لئلا يدخل في صيام رم... على صيام رمضان بمشقه وكلفه انما يكون اتمرن وتعود آه وعايزين نقول كمان ادم صيام شعبان تمرين على الصيام قبل رمضان يبقى محتاجين يحصل في شعبان زي اللي بيحصل في رمضان يحصل ايه في شعبان يحصل في شعبان زي اللي بيحصل في رمضان من الصدقة والقيام واطعام الطعام وتلاوة القرآن كان العلماء يسمون شهر شعبان شهر العلماء شهر شعبان شهر العلماء شهر العباد شهر القراء كان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن قفل الدكان وقعد بقى فضل ربنا ولذلك أيها الإخوة احنا محتاجين ان احنا نبدأ شهر شعبان بعد ما خلصنا شهر رجب شهر التخلية نبدأ بقى في شهر شعبان شهر التحلية عايزين نحلي عايزين حياتنا في شعبان تحلو احنا شهر رجب شهر التخلية وقفنا واقفة في اللقاء الماضي الجمعة اللي فاتت قلنا واقفة معرفة الذنوب ومعرفة العيوب والتخلص منها وطفرة وخطوة إلى الله نيجي لشهر بقى شعبان إزاي بعد ما فضينا قلوبنا من الباطل بعد ما فضينا أوقاتنا من الباطل إزاي نعمرها بالإيمان أول حاجة حب الإيمان يقول ربنا جل جلاله واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم هذه الآية تحتاج إلى تأمل عايزك تتامل معايا كده واحنا اتعلمنا من اللقاء الماضي ازاي نتامل القران ازاي نتدبر القران ازاي نفهم القران ازاي نستمتع بالقران واعلموا ان فيكم رسول الله الكلام للصحابه ان فيهم في وسطهم رسول الله والكلام لينا احنا فينا رسول الله اه سنته سنته فينا سنة النبي يبقى فينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لأصابكم العنت المشقة التعب القهر لعنتم سبحان الله العظيم تخيل لو كان الدين يا جماعة بالأهواء كل واحد يقول اللي على مزاجه ويعمل اللي على مزاجه ويعمل اللي يعجبه كان بقى عنت ومشقة لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم سبحان الله عشان كده بنقول ان في حاجة اسمها البدعة ان حد يبتدع في الدين البدعة ايه طريقة في الدين مخترعة ليست بشرعية وتضاهي الشرعية طريقة مخترعة في الدين مش شرعية لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا واقيموا الصلاة ارسل لنا النبي بشر زينا لحم ودم بيمرض ويتعب مش مش اسطوره وصلى وربنا قال لنا صلوا زي ده قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي قال خذوا عني مناسككم هجوا زي ما انا بحج سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا ان يجي ثلاثة يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها استقلوها قالت لهم السيدة عائشة مثلا سألوا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قالت لهم ده بيصلي 11 ركعة كل ليلة آه بيصوم اثنين وخميس والثلاثة البيض بيسرد الصيام احيانا ويفطر ويسرد الافطار احيانا استقلوا العبادة دي قالوا وأين نحن من رسول الله هذا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه قال أحدهم أقوم ولا أنام مش أنام بالليل أبدا من المغرب إلى الفجر واقف صلاة وقال الآخر أصوم ولا أفطر هصوم طول السنة ما افطرش ولا يوم وقال الثالث لا أتزوج النساء ماليش علاقة بالشهوات إطلاقا وبلغ الكلام شوف العنت بقى اهو ده العنت لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم وفي المقابل هتلاقي تانيين اللي هم بيقولوا ايه واحنا هنروح فين للنبي احنا ناس غلابه لسه الحاجه ربنا يكرمها تقول انت عايز الناس يصلوا 60 ركعه في اليوم اه عايزهم يصلوا 60 ركعه في اليوم حرام عليك الناس غلابه بالراحه على الناس بالراحه على الناس هم 60 في ركعه في اليوم كتير انا كنت بقولها برضو في سياق ان اي امراه في الدنيا عايزه تتوب عايزه تصدق مع الله تقعد شعبان ورمضان في البيت تلغي تليفوناتها وتلغي ارتباطاتها ومعارفها تماما والشهرين دول قاعده تقول طب اقعد اعمل ايه بزهق من القعده فقلت ده ممكن القعده دي نقضيها صلاه صلاه بس فما بالك اذا تعبت من الصلاه نقول لها طب اقري في المصحف واذا تعبت من القرايه في المصحف نقول لها طب اذكري ربنا صلاه وصيام وذكر وتلاوه قران وتعلم علم شرعي هو دلوقتي يقضى فيه الشاهد ايه ارجع تاني لو يطيعكم في كثير من الامر لعانيتم كان يصيبنا العنت ان في ناس عايزه تشتغل ليل ونهار في العباده وفي ناس مش عايزه تشتغل في العباده خالص عنت من الجهتين ولكن الله حبب اليكم الايمان اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك وحب كل عبد صالح يحبك اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظما يا رب ولكن الله حبب اليكم الايمان سبحان الله العظيم حبب اليكم الإيمان. خلى الايمان خلاكم تحبوا الايمان هي دي اللي انا بقول لك عليها بقى ايه حب الايمان انك تحب الايمان يبقى الايمان حبا مش تحس انه شيء مفروض عليك الايمان مش تحس ان حاجة مش مفهومة انت ملتزمها وخلاص لا الايمان بحب حب الايمان يا سلام لما الانسان يحب الايمان عارفين آه، الانسان لما يبقى في الدنيا دي تايه وتعبان ما تزعلوش مني مراته تعبان وابوه وامه تعبينه وحماته تعبان وزملائه في العمل تعبينه والشغل نفسه متعب ومديره وجيرانه وولاده تعبان يلاقي فين يلاقي فين صدر حنين يأوي إليه آه هو ده حب الإيمان إن يلاقي بقى الإيمان بالله قمة قمة السعادة والراحة إن يبقى الإيمان حبا أن يكون الإيمان بحب بحب سبحان الله العظيم إن يبقى ملاذه وملجأه ونعيمه وقرة عينه الله الإيمان بالله إن يبقى عارف إن الناس دي كلها في الآخر عبيد مربوبون مقهورون ملهمش أدنى قيمة سبحان الله العظيم ده اللي أنا بقوله لك بقى نبدأه من النهاردة من شعبان إن إحنا نبدأ نحب الإيمان نحب ربنا ونحب الملائكة ونحب الأنبياء ونحب الكتب مش هي دي أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر حب الإيمان إنك تحب الستة دول تحب ربنا تحبه ودي هتيجي لوحدها وتحب الملائكة سبحان الله العظيم زي بقول لك كده كل الناس تعباك وملائكة الرحمن تحرسك ملائكة ويرسل عليكم حفظة الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا بزعل جدا من اللي بيسمع اسم النبي وما صليش عليه خليك صاحي ومصحصح كل ما تسمع اسم النبي كده ت- تنتعش كل ما تسمع اسمه تصلي عليه يهز قلبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار عايزك تحب الملائكة دول اللي بيحبوك اللي بيدافعوا عنك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا حب الملائكة دول اللي نازلين ليل ونهار عليك يقولوا لك ما تخافش ما تحزنش ابشر ملائكة ملائكة يهتمون بك اهتماما خاصا ملائكة حب الله حب الإيمان بقى حب الله حب ملائكته حب كتبه حب القرآن حب رسله جميع الأنبياء والرسل المطهرون حب اليوم الآخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق حب أعمال الإيمان حب الصلاة حب الصيام حب الذكر حب خدمة المسلمين الله هي دي جنة الدنيا آه جنة الدنيا جنة الدنيا وده البرنامج بتاع رمضان إن شاء الله ماشي ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك عمال يقول لي هو ده برنامج بتاع رمضان ما تحرقوش لا مش هنحرقه هو خدوا عناوين بس عنه جنة الدنيا جنة الدنيا عارف جنة الدنيا ايه جنة الدنيا ايه عارف جنة الدنيا اللي الناس بتدور عليها بيجري ورا الفلوس مفكر ان هي دي اللي هتبقى سعادته في الدنيا اللي بيجري ورا النسوان مفكر ان هي دي سعادته في الدنيا اللي بيجري ورا الشهوات السلطة المركز الشهرة ال- اللي مفكر ان هي دي السعادة هي جنة عايز يعيش الدنيا الجنة لا الى الباحثين عن جنة الدنيا هلم الينا جنة الدنيا راحة قلبك ان لك ربا قادرا قاهرا حكما عدلا مدبرا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه هي دي جنة الدنيا جنة الدنيا انك تحس ان كل شيء ده باذن ربنا مش باذن حد تاني وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله يصيب به من يشاء إيمانك ان الفلوس دي بايد ربنا من عند ربنا والصحة من عند ربنا والزوجة من عند ربنا والولاد من عند ربنا ومديرك في العمل وجارك اللي جارك وبيتك اللي هو بيتك وعربيتك اللي هي عربيتك كل ده رزق من الله فلو استقمت يضبط لك هي دي جنة الدنيا ان ما يبقاش عقلي ولا قلبي متعلق بالاسباب جنة الدنيا طمأنينة قلبك لحب الله وطاعة الله والأنس بالله جنة الدنيا المتع القلبية السجود وتلاوة القرآن والدعاء جنة الدنيا المذاقات الروحية العالية المذاقات الروحية العالية بالدرجات الإيمانية المتألقة التوبة الخوف الرجاء التوكل اليقين الرضا الحب جنة الدنيا الأمان الأمان النفسي بالرضا بالقضاء والقدر وعدم اليأس من روح الله جنة الدنيا الحياة مع الله وفي رضوان الله جنة الدنيا تجديد الإيمان الصيام والقيام والذكر والحج والعمرة وتلاوة القرآن جنة الدنيا بالحب في الله أنا والله بحبكم في الله هي دي جنة الدنيا ان انا مش بحبك عشان مصلحتي مش بحبك عشان بتت... بتديني حاجة ولا بحبك عشان انا عايز منك حاجة ولا عشان منتظر منك حاجة ولا بحبك عشان شكلك حلو ولا بحبك عشان كلامك حلو ولا ب... انا بحبك لله لوجه الله لانك انت قدامك 100 قناة ولا 90 قناة دي فيها مزيكا ودي فيها تمثيليات ودي فيها افلام ودي فيها نسوان ودي فيها ودي فيها سبت كل ده وقاعد تسمع كلمة الله وتصلي على سيدنا النبي عشان كده بحبك عشان انا وانت بنحب ربنا اخوتي في الله اخواتي كل اللي شايفيني كل اللي سامعيني اشهدكم واشهد ربي واشهد ملائكته واشهد حملة عرشه واشهد جميع خلقه انني احب الله بحبه بحب بحب بحب ربنا نفسي فعلا ومنى عيني ان انا انقل لكم الحب ده عايزكم تحسوا شعور المحب لله احساسه ايه احساسه ايه ده اللي بيحب ربنا اللي طاير بحب ربنا وبس مش بحاجة تانية خالص هي دي جنة الدنيا حب الله والحب في الله والتضحية في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في خدمة ربنا في خدمة دين ربنا جنة الدنيا ادخال السرور على مسلم ادخال السرور على قلوب المسلمين ومساعدة المحتاجين وإعانة المحرومين وتفريج كربات المكروبين جنة الدنيا الفرح بالله وقرة العين بالله والقرب من الله والحياة على مراد الله جنة الدنيا إرادة وجه الله والصدق مع الله وعدم انتظار الجزاء في دار الدنيا جنة الدنيا الاستشراف إلى الدرجات العلى من الجنة أنس الروح بالله واليقين في الله والطمع فيما عند الله جنة الدنيا ألا تحمل هما في الدنيا فهمك كله الآخرة هي دي جنة الدنيا جنة الدنيا تناول الطيبات بالرضا والقناعة حب الحلال والسعادة به قرة العين بما قسم الله لك هي دي جنة الدنيا الحقيقية هذه جنة الدنيا على الحقيقة ومفيش جنة في الدنيا بعد دي بعد اللي بقولك عليه ده عشان كده حب الإيمان يخليك عايش جنة قلبك يرفرف كده في جنة جنة عايش جنة ربنا اللي قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة بعض السلف يقول إيه مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال حب الله أطيب شيء في الدنيا وأجمل شيء في الدنيا وألذ شيء في الدنيا وأمتع شيء في الدنيا وأحلى شيء في الدنيا وأغلى شيء في الدنيا وأعلى شيء في الدنيا حب ربنا سبحانه وتعالى اثنين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم آه. وزينه في قلوبكم سبحان الملك ان الايمان يبقى جميل مزين اسمع التحفة دي من تحف ابن القيم يقول ايه فالعبد لا فرح له اعظم من فرحه بوجود ربه وانسه به وطاعته له واقباله عليه وطمانينته بذكره وعماره قلبه بمعرفته والشوق الى لقائه فليس في الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله سبحانه وتعالى ليس في الكائنات ما يسكن العبد اليه احيانا تطمئن الصديق اخ حبيب وتسكن اليه وتسعد به وتفاجأ انه يتخلى عنك احوج ما تكون اليه بشر هو كده احيانا تطمئن الزوجه او تطمئني لزوج وتسكن اليه وتتنعم به وفجأة تكتشف نقصه وعجزه وتقلبه مش عايز اقول وخيانته اصل خيانه الحب دي مش مش قضيه آه، خيانه الزوجيه اللي بتسمعوا عنها لا لا لا انا بتكلم على حاجه تانية ان انا احس ان انشغاله عني وانا محتاج له يبقى خني ده م... آه، م... لفظ مختل- مختلف الشاهد اللي انا عايز اقوله ايه مفيش حد تسكن اليه ويبقى لك اكثر مما تطمع واعلى مما تحلم واكبر مما تتخيل واوسع مما تامل و و الا الله الله الله ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفورا رحيما شوف بقى تغلط تبعد تنكر تقع تخون تضيع برضه تلاقيه كريم ورحيم بيك ولطيف بيك وودود معاك وقريب منك وبيحبك على عيبك هتلاقي فين زي ربنا هي دي اللي بقول لك انك تلاقي بقى اعمال الايمان تلاقي التزامك لحية والتزام في الصلاة وانك انت وصيام وذكر وتلاوة قرآن تبقى حاجة جميلة جميلة ورائعة فرحان بيها تلاقي حجابك نقابك قصدي يعني لما اقول حجاب اح- احفظوها عني انا شخصيا انا لوحدي كده بالذات لما اقول حجاب يبقى قصدي نقاب تلاقي نقابك وقعدتك في البيت وتركك للعمل وانجابك للاولاد وتربيه الاولاد وحسن التباحل للزوج حاجه ممتعه ليه لارتباطها بالله لان الاعمال دي مرتبطه بحبيب قلبك الله لان الحاجات دي اللي انت بتعملها العفو عمن ظلمك كنت لسه بقول لولادي امبارح والله لو واحد شتمني وما ردتش عليه يحصل ايه لو واحد اذاني وسامحته وما ردتش غلطته انا باني ادبه وعاقبه او حتى اعاتبه يحصل ايه ابقى خسرت ايه سبحان الله فين كرم الاخلاق لما حد يغلط فيا حد يشتمني حد يأذيني حد يفتري عليا حد يضرني وانا لا ابالي هيحصل ايه لو انا سامحته وسبته لله وابقى فرحان بربنا شفت يا رب انا سبته عشانك بس خلاص ايه اللي يضرني وايه اللي يأذيني وايه اللي يضايقني لو انا ما ردتش الولد يقول لي لو ما ردتش هتضايق تتضايق ليه ما تتضايقش ما تردش اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم يقول ايه بل اوامر المحبوب الملك الله الجليل الكبير العظيم العليم العلي اوامره لما يقول اقيموا الصلاه اتوا الزكاه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اوامر ربنا اوامره ادفع بالتي هي احسن يقول قل لعبادي يقولوا التي هي احسن اوامر ربنا اوامر ربنا اتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل بل اوامر المحبوب اسمع اسمع بل اوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الارواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم أوامر ربنا بالنقاب باللحية بالصلاة في المساجد بصلاة الصبح أوامر ربنا الأوامر الأوامر هي هي السعادة بس دي تيجي بالحب ثلاثة ثلاثة ايه يا عم الشيخ ما انا قلت نمرة واحد واثنين فين ده هقول لك اهو هعيد تاني لو انك انت تهت مني ارجع لي تاني وفوق واكتب ان شعبان شهر التحلية نحلي ازاي نحلي بايه نمرة واحد حب الايمان ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم اثنين ان تراه جميلا مزينا اللي تلبس النقاب كده وتقف قدام المراية وتقول ايه ده ايه ده ده انا بقيت عاملة زي الشبح لا لا لا تشوف في النقاب ده وهي لابساه الخلوة مع الله هي حتى مع قاعدة مع كل الناس ومغطية وجهها تماما وقاعدة كده بتذكر اللي محدش شايفها وهي بتذكر محدش شايف وجهها وهي بتبكي ربنا وهي بتدعو ربنا وهي بتتضرع على ربنا في احرج المواقف في احلك الظروف اللي بيهزر واللي بيضحك واللي بيتكلم واللي بيتجنن واللي بيلعب واللي بي كله في دنياه وهي مع الله يا بختك يا منتقبه يا بختك في الخلوه الحصينه اللي انت فيها مع ربنا دي الشاهد ايه قلنا نمرة واحد حب الإيمان اثنين أن تراه جميلا مزينا انك تشوف الإيمان ده جميل انك تشوفه زينة جميل مزين فتبقى عايشه صح وعايشه مع ربنا وانت بتحبه ثلاثة الفرح بالله آه كنت وانا صغير كده اقول مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه من رواسم الجاهلية ان الواحد لما يفرح بنجاحه يوم النجاح ده وبعدين قلت مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بتخرجه خلصنا من الدراسة وقرف المذاكرة وبعدين مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بجوازه اه يوم الزواج و... وس- والبيت و... والحبيبة و... وبعدين الفرحة كترت الحمد لله أنا أحدثكم بنعمة الله ربنا فرحني كتير انت كمان ربنا فرحك كتير اصل هي القضية في ايه واحد قاعد يفتكر ايام الحزن وايام الالم وايام النكد وايام المصائب وايام البلاء واحد قاعد بقى بيدور على ايام الفرح انا بقى في سنة كذا وعملت كذا وسويت كذا بيدور على الفرح بس وناسي الالام كلها فعايش الفرحة في وسط الفرحات دي كلها لما الانسان بقى يفرح بربنا يلاقي ان كل الكلام ده مش فرحة مش سعادة ولا حتى ابتسامة ولا حتى كده الفرحة الحقيقية لما تفرح بربنا تفرح بيه لما تلاقيه لما تحس انه بيحبك انه راضي عنك انه بيدافع عنك انه بيسخر لك انه بيفتح لك انه بيحميك الفرح بربنا انك ما تعملش حاجه خالص وتسلم نفسك زي الريشه كده على وش البحر لاقدار الله وتلاقي اقدار الله اللي بتشيلك وتحطك بتوديك على الجنه على باب الجنه الفرح بالله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الفرق في فرق بقى بين الفرح بالله والفرح بالنفس وفي فرق بين الفرح بفضل الله والفرح بالعمل في فرح منهي عنه شوف الفرح بالنفس بقى ازاي الفرح بالنفس إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يعني بأنفسهم فرحان بالفلوس قالوا ما تفرحش انت فرحان بنفسك قوي في فرح بالحق وفرح بالباطل الفرح بالباطل اللي هو الفرح بالنفس ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وب... وبما كنتم تمرحون فرح ومرح بالباطل بغير الحق شوف الفرح بالنفس انه ربنا اتى كنوز مفاتيحه تنوء بالعصبة اولي القوة فرح بيها فرح بالباطل فرحان بايه لما سعيد بن جبير القصه اللي انا مدوخكم عليها دي ومش هقولها برضو الليله دي سعيد بن جبير مع الحجاج ابن يوسف الثقفي آه الحجاج دخل الذهب والفضه ادخلوا الصفراء والبيضاء فبكى سعيد فقال له ما يبكيك قال ان كنت جمعت هذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى إذا كانت الفلوس دي هتشتري بيها الجنة يا هلا جميل جدا أما إذا كانت الفلوس دي جميعها الدنيا نفخة في الصور تحرق لك الدنيا كلها زلزال بطوفان اللي هم بيقولوا عليه بتاع ايه وتنتهي القضية حريقة تضيع كل ده مرض شوية سرطان يصرفوا كل ده وخلصت حرامي يسرقهم كلهم نصاب ياخدهم منك وانت قاعد بمزاجك ما تبقى فرحان بايه الفلوس ما تفرحش امال ايه اللي يفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون شوف قارون فرح بفلوسه اسم شوف الفرح الثاني ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فرحانين مش بنصرهم بنصر الله ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى مش انت في فرق بين الفرح بالله والفرح بالنفس في فرق بين الفرح بفضل الله والفرح بالعمل انا صليت فرحان المؤمن من سرته من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن انا فرحان مش بالصلاه بربنا اللي وفقني لده بفضل ربنا ان فتح لي الباب ده بكرم ربنا انه مكنني ان اعمل العمل ده اما اللي فرحان بالعمل بصوره العمل يبقى مغرور يبقى معجب يبقى محبط عمله الفرح بالله وبفضل الله لا بالنفس ولا بالعمل اسمع لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم يفرحون بما أتوا اللي عملوه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحب أن الناس تمدحه باللي ما عملوش وتن وتنسب إليه اللي هو ما عملوش هيعذب لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الفرح بالله انك تبقى فرحان بربنا سعيد بيه وساعتها هتنسى ربنا اداك ايه ابن الجوزي في المدهش يقول ايه عبدي ان الله عز وجل يقول يعني عبدي انا بدك اللازم فالزم بدك فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء آه عبدي أنا بدك اللازم فالزم بدك فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء اللي فرح بربنا اللي ربنا معاه اللي ربنا ليه اللي ر... اللي ليه رب محتاج ايه تاني محتاج ايه تاني بيدور على ايه تاني واللي نسي ربنا نسوا الله فنسيهم اللي ضيع ربنا ضيع ربه اللي باع ربه اللي مكر على ربه اللي خادع ربه فاضل لك مين وباقي لك مين ومعاك مين وهتعمل ايه بمين نفسي اكلمكم نفسي نفسي اكلمكم عن ليله ويوم يوم وليله اول ليله في القبر واول يوم للقيامه لاهوال القيامه اليوم والليله دول عشان تعرف لو كلمتك عن الليله واليوم دول اول ليله في القبر لما تبات لوحدك لا زوجة ولا أولاد ولا بيت ولا فلوس ولا نور ولا أنس ولا لوحدك مع عملك نفسي أكلمك عن الليلة دي وعن يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وجاء ربك والملك صفا صفا أكلمك عن اليوم ده وشكلك هيبقى فيه إيه عشان تعرف معنى الفرح بالله الفرح بالله انك تبقى فرحان بربنا سبحانه وتعالى سعيد بيه عايش معاه سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو اللطيف الخبير نمرة أربعة الاستمتاع والاستئناس والسعادة وقرة العين بالأعمال الصالحة ابن القيم عليه رحمة الله بيقول ايه يقول بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الارواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم فقره عين المحب في الصلاه والحج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قره عيني في الصلاه والحج وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى آه يا رب عمرة رمضان يا رب وحج السنة دي يا رب ما تحرمناش يا رب اللهم اجمعنا في عمرة رمضان عند بيتك الحرام يا حي يا قيوم واجمعنا على عرفة هذا العام يا حي يا قيوم اللهم لا تحرمنا اللهم اكتب لنا الحج والعمرة هذا العام اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم تقبل منا الحج والعمرة اللهم اجعل الحج والعمرة قرة أعيننا يا رب على فكرة انت قدمت الجواز ولا لسه عمرة رمضان قدمت الجواز ولا السفر ولا لسه مستني ايه ما مالكش فلوس يا عم قول يا رب ربك هيوسع عليك وسبحان الله العظيم اسمحوا لي انا بحبكم في الله وما بحبش ارد على حد ولا اكلم حد ولا اتكلم عن حد والله العظيم والله ما بحب بس احيانا الانسان بيتغاظ كده كنت بقرا في الجورنان واحد كاتب مقاله الناس اللي بيروحوا عمره كل سنه و يا عم انت زعلان على اللي بيروحوا عمره طب ما تقول للي بيروحوا ويروحوا ويروحوا اصل العمله الصعبه يا شيخ والدولار يا عم طب قول اللي بيستوردوا ويستوردوا ويستوردوا ارحم ارحم الله يرحمك سيب الناس يحجوا ويعتمروا خلي الناس يقربوا من ربنا ده انت بيهم ترحم ده هم دول اللي ربنا بيكتب بيهم الرحمة على البلد اللي بيحجوا ويعتمروا دول ويدعوا ربنا ويعبدوا ربنا ويغسلوا ذنوبهم يخففوا المصايب شوية ربنا بيخفف بيهم مش لاقي الا دول الغلابة اللي بيحوشوها قرش على قرش وجنيه على جنيه يا رب اهدي المسلمين يا رب بيقول ايه الشيخ قل فقرة عين المحب في الصلاة والحج الحج ثلاث ايام بملابس الاحرام متعه لا بنطلون ولا جرافطه ولا عمه ولا بدله بالكفن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لا تحرمنا يا رب لبي يا عم لبي لبي قول لبيك اللهم لبيك جاي لك لبيك وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك في الصلاة والحج والعمرة ثاني فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة وأما الصدقة فعجب من العجب وأما الصدقة فعجب من العجب الصدقة إن الإنسان يتصدق ده اوعى تفكر إن الفقير هو اللي بيفرح بالصدقة ده فرحة المنفق أكتر من فرحة الآخذ عارف إزاي السيدة عائشة فهمتها لنا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تتصدق طيبت الدينار أو الدرهم قبل أن تتصدق به قيل لها ولما قالت إنه يسقط في يد الله قبل أن يسقط في يد الفقير قبل ما يوصل في إيد الفقير ربنا بيقبله الأول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات يا الله أنا بنصح المسلمين النهاردة يزودوا الصدقات شوي الناس الغلابة مطحونين أي أيوة والله لو شفت الفقراء كان قلبك يرق كنت تخصم من قوتك وقوت عيالك عشان تتصدق على الناس اللي مش لاقيه تاكل دي داخل رمضان وداخل مدارس لبس المدارس امر شاق وصعب على الناس النهارده كل حاجه بقت غاليه عشان يجيب لابنه قميصين وبنطلونين النهارده بكام عشان يجيب له شنطه وغيارين داخليين وجزمه وشرابين بكام ولما يبقى عنده خمس ست عيال بكام ما قلنا له ما تخلفش هو اللي يستاهل بقى والغ... يا عم مش عايزين منك حاجة سيبه يخلف خلف يا عم وربنا هيرزقك ان شاء الله انت وعيالك ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ما تخافش ربك رزاق كريم وهيبعت لك رزقك ورزق عيالك ما تحملش هم سيبها على الله هيجي لك اللي يخبط على باب بيتك كده ويديك باذن الله تعالى بس اوعى تسال الناس اشتغل واكدح واحرق واكسب وسدد ديونك وكل من حلال ما تقعدش تنتظر صدقات الناس وربنا هيكفيك ويديك ان شاء الله باذن الله تعالى الصدقه عجب من العجب اي أيوة والله لما تحس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا عمرك عملت بالآية دي انك رحت مطلع كده 10000 جنيه قلت يا رب دول قرض ليك قرض حسن يا رب قرض حسن مش عايز عليه ربا مش عايز منه حاجة قرض ليك يا رب بس ده طبعا القرض اللي ربنا ده مش ما ينفعش زكاة مال القرض صدقة لان زكاة مال ده حقه يبقى ما بتقرضوش بتديله حقه اما القرض صدقة تتصدق بيه صدقة تقرض الله قرضا حسنا سبحان الله العظيم لو حد من بتوع الاغنياء بقى اصحاب المراكز وزراء وامراء وكده غني مش محتاج ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وقال لك اديني ما هتصدق ليه لان دي هتبقى يد عنده جميل انت عملته من غير ما تطلب هتاخد مقابله فما بالك اذا اقرضت الغني الكريم العلي العظيم الودود الحليم شوف لما تقرض ربنا بقى وتحس ان الفلوس بتوصل لايد ربنا قبل ايد الفقير تصدقوا تصدقوا تصدقوا الصدقة برهان دليل على حبك لربنا صدقة السر تطفئ غضب الرب تصدقوا تصدقوا ولا تخافوا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون يا عم ده أيام الريان الله يرحمه لما كان بيدي 30% الناس باعوا الحلل وشغلوا الفلوس 30% النهارده ربك بيدي 700% بيع الحلل وتصدق 700% يا عم بورصة ايه وبنوك ايه الله الكريم 700 والله يضاعف لمن يشاء متع متع متع متع ولذة لما تروح تتصدق وتدي الفقير في ايده وتشوف الفرحة في عينيه والبهجة وحبه لربنا سبحانه وتعالى وفرحته بربنا لما تشوف فرحته بربنا انا قلت لكم القصة دي قبل كده ومعلش خليني اقولها تاني عشان تدفعك للتصدق وانك تتحرك بنفسك تروح للفقراء وتديهم بايدك في ايدهم كنت في مرة تماشي في كنت مريض الحمد لله اللهم اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم بفضل الله انا صحتي زي الفل بفضل الله لكن بقول في مرة في مرة يعني كده كنت تعبان شوية وكنت في عمرة فبعد ما طفت كنت خلاص دخت مش قادر امشي وكانت رجليا مفقفقه من تحت نتيجة يعني ايه تعب كده فالشاهد ايه ان جبت كرسي وقعدت عليه عشان اسعى بين الصفا والمروه على كرسي ايه ده هو يجوز ان الواحد يسعى بين الصفا والمروه اسعى يلا والواحد يس- يسعى يجوز ان الواحد يسعى بين الصفا والمروه على كرسي اه يجوز يجوز يجوز الواحد يسعى على كرسي حتى لو هو صحته كويسه اه حتى لو صحته كويسه يجوز مفيش مشكله الشاهد ايه جبت الكرسي وقعدت عليه و ويا دوبك نزلنا على اول ال- الصفا كده ولقيت واحده ست آه، سمينه جدا وعماله تسند على السور اللي هو بين ال- الرايح واللي جاي ده وماشيه بتقول يا رب يا رب فانا اتكسفت من نفسي والله قلت يعني يصح ان انا ابقى انا راكب كده والست دي ماشيه فرحت نازل قلت لها تعالي يا ست اركبي قالت لا يا ابني انا معيش فلوس قلت لها الفلوس مدفوعه اقعدي اقعدي وقعدتها على الكرسي وخليت الراجل يزقها اول ما قعد الكرسي قالت اللهم لك الحمد يا رب يا ما انت جميل يا رب يا ما انت كريم يا رب يعني يا رب انت شايفني وسامع كلامي يعني يا رب انت بعت لي ساعة انا ما طلبت منك ده انا بحبك قوي يا رب قلت هم الكلمتين دول عندي يسوى عشرين عمره انك تخلي حد يحب ربنا انك تخلي حد يثني على ربنا انك تخلي حد يعرف ربنا يحس ان ربنا سامعه وشايفه ويصدق ان ربنا كريم بيدي اعمل الخير ووصل الخير للناس وخلي الناس تقول ان ربنا كريم وما بينساش عبده فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة وأما الصدقة فعجب من العجب وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتزاز به أعظم كل ما تقوم بالحق ده أكتر كل ما تستمتع بيه اكتر متعه متعه هو ده اللي انا بقول لك عليه ان سعاده ومتعه هقول لك كمان حاجه حلوه تدفع كام الصلاة على النبي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم احنا بقى ما بنقبلش الا الصلاة على النبي الشيكات اي شيكات ما بتصرفش عندنا الا الصلاة على النبي بس دي الحاجة الوحيدة المقبولة الدفع عندنا الصلاة على النبي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم لما الواحد يذكر ربنا وربنا يقول ايه فاذكروني اذكركم لما اقعد لوحدي كده ولا حد شايفني ولا حد سامعني الا ربنا واقول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم وانا قاعد لوحدي وحاسس ان ربنا سامعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نمرة واحد سامعني اتنين ان ربنا هيذكرني في السماء هيقول اسمي يقول للملائكة محمد حسين ذكرني نمرة ثلاثة إن ربنا معايا وأنا معه إذا ذكرني طب في متعة في الدنيا أجمل من كده في سعادة في الدنيا كلها أكبر من كده إنك تبقى قاعد بتذكر ربنا بتثني عليه بتمدحه قاعد تحبه تبعت لربنا رسائل حب يا رب انا بحبك يا رب انا نفسي انظر الى وجهك الكريم يا رب انا نفسي اكون في الفردوس الاعلى عشان ابقى قريب من عرشك يا رب انا نفسي ابقى في يوم القيامه في ظل عرشك عشان ابقى في ظل عرشك عشان احس ان انا في ظل عرشك يا رب انا عايز ادخل الجنه عشان ابقى قريب منك يا رب انا نفسي اشوف سوق الجنه عشان تكلمني بالله عليك اللي قاعد مع ربنا يكلمه ويمدحه ويثني عليه ويحبه ويذكره ويناجيه ويطلب منه مش دي المتعة الحقيقية للحياة طب ايه في الدنيا امتع من كده ايه في الدنيا الذ واحلى من كده جنة الدنيا قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال سبحانه افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون اسمع اسمع آية قام بها تميم الداري ليلة كاملة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الناس المذنبين الفجار والمجرمين الظلمة والكافرين مفكرين ان ربنا هيسعدهم زي ما بيسعد المؤمنين في الدنيا وفي الاخرة مش ممكن مستحيل ساء ما يحكمون ما ينفعش ده ربنا حكم عدل إن الله لا يظلم مثقال ذرة لن يستوي صاحب المئة تسبيحة وصاحب المئة واحد لا يستوون عند الله واحد سبح ربنا مية واحد سبح ربنا مية واحد لا يمكن يبقوا زي بعض مستحيل يبقوا زي بعض ازاي يبقوا زي بعض ربنا ما بيظلمش لا يظلم مثقال ذره آه كانت نمرة أربعة جنة الدنيا نمرة خمسة بقى التبتل لازم الإنسان مننا يا إخوة يفرغ وقت لله سبحانه وتعالى احنا عايزين في المرحلة الجاية في الفترة اللي جاية دي في المدة دي عايزين من الليلة دي يبدأ كل واحد مننا يحط لنفسه برنامج وجدول يمشي عليه قولوا لي اللي انت بتقول عليه ده وهم حلم كده كتير قوي بالراحه علينا قول حاجه نقدر نعملها خد اللي انا بقول عليه واعمل اللي تقدر عليه منه بس انا عايزك ابتداء تصمم انك تعمل اللي انا بقول عليه وتاكد والله بحلف لك بالله والله في ناس بتعمل اللي انا بقول عليه ده ناس كتير ناس كتير بتعمل اللي انا بقول عليه ده كله نمرة واحد سرد الصيام مش هنصوم اثنين وخميس مش هنصوم ثلاث ايام مش هنصوم اربع ايام مش هنصوم خمس ايام هنصوم ست ايام كل اسبوع نفطر الجمعة بس ده الواجب وهفتش على الواجب واللي مش هيعمل الواجب بس هو حر بقى اشتكي لربنا نمرة واحد الصيام قول لي ولا ما يقدرش يصوم يستعين بالله وربنا هيقدرك انك تصوم المريض يا رب اشفي كل مريض مسلم يا رب عافي كل مبتلى مسلم يا رب ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين يا رب اصرف السوء والفحشاء عن المسلمين والمسلمات يا رب عافي المبتلين من المسلمين يا رب العالمين ليس على المريض حرج ولا على أصحاب الأعذار أح- حرج احنا بنقول للي عايز يوصل لربنا أنا بأكد تاني إن البنات والنساء اللي عايزين يوصلوا ربنا اللي عايزين ينجوا من الفتن تقفل على نفسها على نفسها بيتها الشهرين دول ما تخرجش من باب البيت ابدا شعبان ورمضان ولا زيارات ولا فسح ولا عزومات تفرغ تام وانقطاع لله اخواننا وشبابنا وحبايبنا واصحابنا لا تخرج من البيت الا لضروره النجاه امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك اخرج روح الشغل ارجع من الشغل اقعد في البيت اقفل بابك على نفسك صيام سرد الصيام نفطر الجمعة بس اتنين عايزين خاتمة كل اسبوع قول لي مستحيل دي اقدر عليها مفيش حاجة اسمها مستحيل ويكفي في تحقيق المستحيل إمكانية البدء فيه ابدأ ابدأ من صلاة الفجر اقرأ جزء قرآن صلاة الظهر قبل الظهر نصف جزء وبعد صلاة الظهر نصف جزء آخر قول لي مش هقدر ده وقت الشغل وانت رايح الشغل في الطريق في المواصلات اقرأ وانت راجع من الشغل اقرا العصر قبل اذان العصر اقرا نصف جزء وبعد صلاه العصر اقرا نصف جزء قبل صلاه المغرب نصف جزء وبعد صلاه المغرب نصف قبل صلاه العشاء نصف وبعد صلاه العشاء نصف اللي يضيع منك في وسط النهار الحاجات اللي تضيع تسقط عوضها بقى بالليل في صلاه الت... القيام وانت واقف تصلي من المصحف عوض كل اللي فاتك 11 ركعه قبل ما تنام احنا بقالنا دلوقتي ست سبعة تمن شهور عمالين نقول ايه صلي 11 ركعة ولو بقول هو الله احد ولو بألم نشرح لك صدرك كنت لسه بقول لكم دلوقتي ان ممكن تقرأ الفاتحة خمس مرات في دقيقة ممكن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة بقول لك تقدر تصلي ركعتين في دقيقة يوم ممكن ممكن احيانا الواحد بيضطر يعمل كده هيصلي 11 ركعة قبل ما ينام ممكن يصلي ال 11 ركعة في ربع ساعة ومقبولة اه مقبولة ان شاء الله لكن بقول دلوقتي لو فاتك حاجة بالنهار ممنوع مش هتنام مش هسيبك تنام هجيلك في المنام لو ما صليتش ال 11 ركعة هخوفك صلي 11 ركعة قبل ما تنام لازم 11 ركعة قبل ما تنام يبقى قلنا الاول الصيام بعدين القران وبعدين القيام فضل الذكر اكتب عندك الاستغفار انا عايز الاستغفار نركز اليومين دول على استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف واحد الاستغفار اثنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة التهليل قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير أربعة الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خمسة كلمتان حبيبتان سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم خمس أنواع من الذكر ادي كل ذكر من دول عشر دقايق ربع ساعة كل ذكر من دول ربع ساعة بس في اليوم خمسة في ربع ساعة يعني بساعة وربع ربع ساعة الصبح ربع ساعة وانت نايم على السرير ربع ساعة وانت في العربية ربع ساعة وانت مستني حد ربع ساعة وانت بتطلب رقم في التليفون اذكر اشتغل في الذكر يبقى الصيام والذكر تلاوة القرآن وقيام الليل آه، فاضل نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا وهي الدعاء عايزين نتعلم الدعاء عايزين نكتب هنطلب من ربنا ايه وبعدين نطلبه من ربنا اقعد تفكر كده هتطلب من ربنا ايه الدعاء الدعاء مش طلباته بس وانما في تملق في مدح في ثناء في حب انك تكلم ربنا وتثني عليه وتمدحه اخوتي في الله انا احبكم في الله فاضل عندي آه، دلوقتي فاضل عندي دلوقتي فاضل عندي ايه فاضل عندي العلاج وقف نزيف نزيف ايه ده لازم يكون بقى الفضفضه بتاع الجمعه الجايه لان عم مدني عمال يقول لي خلص ولكن والله اهي وقف نزيف العلاج وقف نزيف وقف نزيف اهي انا بحبكم في الله القاكم الجمعه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله وقدر باذن الله ان شاء الله يا رب يسر واعن وتمم بخير يا كريم باذن الله احبكم في الله واستعين بالله والقاكم الجمعه القادمه ان شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته